بسم الله الرحمن الرحيم موقع موقع الطريق إلى الله الطريق إلى الله يقدم يقدم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سمعني الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك أما بعد إخواني وأحبابي في الله ونحن في بداية العام الثاني بفضل ومنة الله لهذا الدرس بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى يعني واللهم لك الحمد على نعمة التمام ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا نعمته وأن يتم علينا نعمة الهداية وأن يثبتنا على طريقه حتى نلقاه إنه ولي ذلك والقدر عليه أما بعد فإني أحبكم في الله يا إخواني في الله ما شاء الله لا قوه الا بالله ده انتوا خارجين من رمضان الدنيا بص الدنيا بايظه خالص يا اخي بقول لك بحبك هي بحبك يا اخي يعني لو مش واحد داعي الله بيقول لك بحبك لو اخت فاضله بتقول لك بحبك هتعمل ايه بالله عليك هتقعد بالمنظر اللي انت قاعد فيه ده اهو ولا تعمل شقلباظات دلوقتي وانت قاعد كده اهو فيعني اني احبكم في الله يا اخواني في الله وربنا يحفظكم وربنا يديم علينا نعمه يا رب اما بعد ف ونحن في بدايه هذا العام الجديد عايزين باذن الله سبحانه وتعالى يا اخواني نصدق الله في هذا العام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات انما الاعمال بالنيات احنا داخلين على سنه جديده حددت نيتك السنه دي ولا لا حددت انت عايز ايه في ال11 شهر دول لحد رمضان القادم ولا لا حددت لنفسك خط سير ولا لا حددت لنفسك اهداف يعني مندوب التسويق لازم يقول له المدير بتاعه يقول له انت ليك target انت حددت لنفسك target هذا هذا العام ولا لا عايز تخرج بحفظ مثلا ربع القران عايز تخرج بطلب علم شرعي مثلا مستوى ومستويين عايز تخرج باذن الله بثوابت تعبديه ال11 شهر تقيم عليها خطوط حمراء لا يمكن ان تتنازل عنها ابدا باذن الله انك انت تداوم عليها عايز تخرج بايه ايه العبادة اللي نفسك ان ربنا يفتح عليك فيها السنة دي ايه الباب من ابواب الخير اللي نفسك ان ربنا يعينك فيه السنة دي ايه المعصية اللي انت عايز تتخلص منها السنة دي الفترة اللي فاتت ورمضان والموسم اطول موسم عبادة في السنة في الشهور الماضية يا اخواني في الله خرجت زايد ايه وجهتك اتغيرت في ايه هدفك اتغير في ايه قلبك اتغير في ايه احنا كنا بنقعد مع بعض قبل رمضان في هذا المجلس قلبك الوقت متغير عن قلبك بعد رمضان ولا هو نفس القلب ايمانك اتغير في ايه خط سيرك في الحياة اتغير في ايه صلتك بالله اتغيرت في ايه اجابة دعائك بقت اسرع من قبل رمضان ولا لا اجابة الدعاء في حياتك بقت اظهر من قبل رمضان ولا لا الرؤى التي يوجهك الله بها علامات معاملة الله ليك في حياتك بقت اوضح في حياتك ولا لا ارتباطك بصحبة ايمانية تعبد ربنا بيها وتعبد ربنا معاها بقت اوضح واكبر في حياتك ولا لا عزيمتك وقوتك الوقت وانت قاعد عندك عزيمة انك السنة دي ان شاء الله باذن الله لا يرين الله ما تصنع ولا ترين الله من نفسك كل خير عندك عزيمة وعندك اصرار وعندك ارادة وناوي انك انت تقوم وتكمل وتواصل وناوي انك السنة دي باذن الله تجاهد في الله حق جهاده تجاهد في ذات الله سبحانه وتعالى ولا لا اخواني واحبابي في الله احنا بادئين سنه جديده لو ما خدتهاش من الاول بقوه لو ما حددتش لنفسك هدف من البدايه لو ما حددتش لنفسك خط سير وثوابت من البدايه لو ما بداتش بدايه قويه للاسف الشديد العام هينسحب منك زي كل سنه اللي مش هيبدا الاستعداد لرمضان الجاي من الوقت يستبشر يا جماعه ان يعني مش هيفرق كتير في هذه السنه عن السنين اللي قبلها اللي مش هيبدا برنامج وخط سير من الوقت في اخوه بدات قيام الليل من اول ليله بعد رمضان وفي اخوه لم يفوتها تكبيره احرام من اول ليله بعد رمضان وفي اخوه بدات الدعوه الى الله من اول ليله بعد رمضان وفي اخوة بدأت حفظ القرآن فور نهاية رمضان وفي اخوة بدأت طلب العلم وفي اخوة بدأت في فتح من الاعمال الصالحة فعلامة قبول العمل الصالح ان يفتح الله لك العمل الصالح بعدها عايز تعرف انت قبلت في رمضان ولا لا شوف ربنا فتح لك بعد رمضان ولا لا شوف ابواب الطاعة يسرت ليك بعد رمضان ولا لا شوف همتك على الطاعة واقبالك على الطاعة زاد بعد رمضان ولا لا اخواني في الله نحن امام قضية خطيرة وجادة ومصيرية والذي سيستهتر بيوم واحد من عمره بيوم واحد من عمره قد يقربه الى الله والى الفردوس خطوة فقد استهتر بعمره كله المستيقظ مستيقظ على طول والنايم نايم على طول المستيقظ عارف قيمة كل ليلة وقيمة كل يوم مين فيكم بدأ صيام يا جماعة مين فيكم خلص الست من شوال مين فيكم ما فوتش ولا اتنين وخميس من بعد العيد لحد دلوقتي في صيام في سبيل الله سبحانه وتعالى مين فيكم بدأ بعزيمة وهمة مين فيكم بدأ ختمة جديدة بعد رمضان او كمل الختمة اللي كان لسه ما كملهاش في نهاية رمضان مين فيكم خرج من رمضان علاقته بالقرآن متغيرة انت لازم تحاسب نفسك دلوقتي على اللي فات لان اللي فات كان موسم ما ينفعش انك تخرج منه بدون التاجر بعد الموسم لازم بيلم حساباته يشوف كسب ايه يشوف رأس ماله الجديد عشان المشروعات اللي جاية ايه لازم نقف وقفة يا جماعة مع نفسك وتبدأ تشوف انت ايه مشروعاتك السنة الجاية لازم تحدد مشروعاتك واحنا بنتكلم مع بعض بإذن الله سبحانه وتعالى او احنا بنتكلم في التوصيات في النهاية او انت قاعد مع اخوانك في الورش بإذن الله او انت رايح تحفيظ القرآن من جديد بإذن الله وانت بتمارس انشطة الايمان او انت بتحضر الدروس الايمانية للدعاء الى الله اللي ربنا من بيهم علينا من بي من بيهم علينا في هذه البلدة وانت بتجاهد في الوصول الى الله لازم تاخد قرارات انا بنبهكم يا اخواني ونبهكم يا اخواتنا اللي مش هيبدأ واللي مش هتبدأ بقمة العزيمة وقمة الجدية وقمة الصرامة وقمة الحزم هيضيع منه كتير قوي قوي قوي قبل ما يفوق وهينتبه واحنا بنقول ابشروا يا جماعة عشر ذي الحجة بعد يومين او بعد ثلاث ايام خدوا بالكم رمضان 30 يوم كان يحتمل الفطور كان يحتمل انك انت تقعد يومين ثلاثة في النص مالكش نفس للطاعة وبعد كده تقوم تاني تكمل انما عشر ذي الحجة لا تحتمل ده هم كلهم عشر ايام من ضمنهم يوم العيد وليلة العيد اصلا عشان كده يا اخواني في الله عايزين نقوم البدار البدار باذن الله ربنا يسددكم وربنا يبشركم بكل خير وربنا يعيننا على طاعته وربنا يفتح علينا هذا العام كما فتح علينا في العام الماضي وربنا لا يجعل اخر عهدنا بالصيام والقيام والاقبال على الله في رمضان وربنا يجعل هذا العام عام فتح ونصر ومدد وهدى وسداد ونور وبركة وحفظ انه ولي ذلك والقادر عليه عشان الامل الجميل في الله ده وعشان الفرحة بربنا اللي احنا بنبتدئ بيها السنة الجديدة دي باذن الله سبحانه وتعالى وعشان الامل اللي مالي قلوبنا في الله مش في نفسنا ولا في عزائمنا هنبدأ النهاردة باسم من اسماء الله الحسنى يا جماعة اسم جميل قوي هنتكلم النهاردة عن اسم من اسماء الله اسم من اسماء مالك الملك سبحانه وتعالى هنتكلم عن اسم هيطمعك في ربنا قوي عن اسم هيديك امل في الحياة عن اسم هيملى قلبك فرحة عن اسم لم يذكر في القرآن الا مرة واحدة فقط فقط اسم لم يذكر في القرآن الا مرة عشان كده معظم الاخوة والاخوات معظم الناس غافلين عن قيمة هذا الاسم رغم ان الامام ابو حنيفة رحمه الله يروى عنه ان الآية اللي جه فيها هذا الاسم كان يقوم الليل كله بها سنوات عديدة لا يغادرها الى غيرها ورغم انه ثبت عن السيدة عائشة رضي الله عنها ان الآية التي فيها هذا الاسم كانت تصلي بها يعني احد ال ال احد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان مر على السيدة عائشة فوجدها تصلي بها اول النهار فذهب الى السوق وقضى حوائجه ورأى ما وراء ثم عاد اليها بعد ساعات فوجدها لا تزال في هذه الاية التي فيها هذا الاسم الاسم ده يا جماعة ما هوش اسم جاي من الدنيا يعني الآية اللي ربنا ذكر فيها الاسم دي ده كانت من جوه الجنة الاسم ده ذكر على لسان أهل الجنة في القرآن يعني الاسم ده جاي لنا برسالة من الجنة هذا الاسم العظيم الذي سنتناوله الليلة بإذن الله هو اسم الله سبحانه وتعالى ها البر البر الله أكبر انت عارف يعني ايه ربنا يسمي نفسه البر يا اخوانا يا فرحتنا كعبيد لله سبحانه وتعالى ان مولانا يسمي نفسه البر يا يا يا يا يا للمنى الذي نناله لما نعرف ان ربنا يسمي نفسه البر لما يقول لك فلان ده راجل من رجال البر والراجل ده بيحبك والراجل ده قرر انه يدعمك والراجل ده قرر انه ما يسيبكش وانه يقف معاك لحد ما تقف على رجليك راجل من رجال البر يعني راجل غني وراجل طيب وراجل كريم وراجل معطاء تخيل بقى ده مخلوق امال لما الله يسمي نفسه البر سبحانه وتعالى هنشوف الوقت معاني كتير قوي يا جماعه الاسم الله البر اللي ممكن انت لما تفكر فيه في الاول تقول يا ترى الاسم ده معناه ايه يا ترى اعبد ربنا بيه ازاي قال تعالى واقبل بعضهم على بعض يتساءلون اهل الجنة واقفين متحيرين محدش لاقي اجابة من كتر النعيم المهول اللي هم فيه من كتر ده ربنا جاب اسم الله البر في سورة الطور السورة اللي اتكلمت عن اعظم نعيم في الجنة بعد النظر لوجه الله نعيم الحياة الاجتماعية نعيم ان مراتك اهي واولادك اهم وابوك وامك اهم واصحابك اهم والملائكة اهي وربنا سبحانه وتعالى النعيم الحياة الاجتماعية الحياة الاجتماعية ده يا جماعة امتع شيء في الوجود بعد النظر لوجه الله سواء في الدنيا او في الجنة فاهل الجنة لما شوفوا كل النعيم الرهيب ده اقبل بعضهم على بعض يتساءلون ايه بسبب ايه احنا خدنا كل ده قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين في اهلنا خد بالك يعني الاسرة كلها كانت خايفة من ربنا يعني الاسرة كلها كانت ملتزمة يعني الاسرة كلها كانت مشفقة من عذاب الله يوم القيامة انا كنا من قبل ندعوه إن إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم يعني كنا قبله في اهلنا مشفقين المفروض بقى فوقانا عذاب السموم لا تمنى الله يعني اوعى تفتكر ان بسبب اشفاقك وبسبب عملك الصالح ربنا نجاك من النار ده منا من ربنا افتقار رهيب وادب رهيب مع الله ووقانا عذاب السموم السموم الريح السامه بتاعه جهنم اللي بتتخ... بتخترق مسام الانسان وتسمم جسد وبدن الانسان والعياذ بالله وتهلك الانسان والعياذ بالله فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم يعني اسم البر ده جاي من الجنة يا جماعة اسم البر ده لما اهل الجنة شافوا نعيم الجنة وبؤروا بنعيم الجنة قالوا ربنا بر ربنا اله بر سبحانه وتعالى اسم البر ده لم يذكر الا مرة واحدة هنحاول نقرب من هذا الاسم هنحاول نشوف يعني ايه هنحاول نشوف لما نرفع ايدينا الاسبوع ده يا جماعة ونقول يا بر يا رحيم يا بر يا رحيم هنحاول نشوف ما معنى اسم الله البر نستشعر في قلوبنا ايه نبدأ مع بعض الرحلة كده مع معاني اسم الله البر وزي ما انتم شايفين يا جماعة يعني كل مرة باجي في الدرس مثلا بنص صفحة بورقة كراسة صغيرة النهاردة انا جاي لكم ثلاث صفحات فلوسكاب كل صفحة مليانة معاني الاسم الله البر فانا يعني مش عارف احنا نقدر نقول ايه بالظبط ولكن تعالوا ندخل كده ونتوكل على الله تعالوا ندخل في جنة في ظلال اسم الله البر تعالوا ندخل كده في هذه الجنة الوارفة تعالوا نحس ونشوف اهل الجنة قالوا على ربنا ان هو بر ليه لما شافوا نعيم الجنة تعالوا نشوف هم استشعروا بر ربنا في الدنيا قبل ما يدخلوا الجنة برضه ازاي اول معنى من معاني اسم الله البر قال لك ان البر ده يعني يعني ركزوا معايا بقى لان الدرس بتاع النهارده عايز تركيز عشان هنقرب من اسم من اسماء الله الحسنى هيعرفنا ان مفيش ولا اسم مفيش فيه معاني عظيمه بس القضيه ان احنا نبذل وسعنا في فهم اسماء الله اول معنى يا اخوانا قال لك ان البر ده عكس البحر يعني ايه البر عكس البحر قال لك البحر ده متلاطم الامواج اللي السفينه بتفضل تطلع وتنزل فيه اللي لو انت راكب اعظم سفينه في الدنيا كلها هتفضل قلقان ومضطرب وخايف ومتوتر لحد ما السفينه ترسى على الايه على البر اول ما رست على البر معناها الامان معناها الاطمئنان معناها خلاص الملاذ معناها الغوث عشان كده وخدنا كلمة البر دايما بتيجي في الامثال العامية يقول لك يا عم ارسى على بر يعني البر ده المرسى يقول لك يا عم يا عم بر الامان عايزين نوصل لبر الامان يعني كلمة البر مرتبطة عند العوام دايما بالامان بان الانسان خلاص نجا من مهالك عايزين نوصل لبر الامان يبقى كلمة البر دي دايما يا اخوانا معناها الامان يبقى اول معنى الملاذ الغوث عشان كده يقول لك رجل البر والاحسان يعني ايه رجل البر يعني إيه انا مثلا جالي واحد فقير قال لي انا فقير واولادي الاربعه مرضى ومراتي بتموت ومش لاقيين ناكل واضطربنا في الشارع اقوم اروح لواحد اقول له يا راجل البر يا فلان الفلاني يا رجل البر يقوم قال لي خد له 1000 جنيه خد له 2000 جنيه تقول له هنديله كل شهر مثلا 500 جنيه وهكذا يبقى طب بعد كده عايزين نبني دار ايتام يا راجل البر خد مبلغ كذا لدار الايتام يبقى دايما يا اخوانا الملاذ البر من معاني الملاذ الغوث الذي يغيثك يبقى دايما البر ده او راجل البر ده لما يروح لواحد مسكين يديله لما يروح لواحد يتيم يكفله لما يروح لواحد مريض يديله ثمن الدواء دايما هذا هو رجل البر اللي بيتسمى البر عشان كده يا اخوانا اهم حبوب اهم نوع حبوب في الدنيا ايه هو اهم نوع حبوب ربنا خلقه في الدنيا ايه هو من النباتات رغيف العيش بيتصنع من ايه من القمح القمح اسمه في اللغه ايه البر اسم البر لان بدون رغيف لان رغيف العيش ده اغاثه لان بدون رغيف العيش ده كنت تموت فانت متخيل الكلمة عشان كده اول معنى ناخذه من اللغة من كلمة البر اللي بعد البحر اللي هي معنى الملاذ ومعنى الغوث كم مرة اغاثك كم مرة لذت بيه كم مرة نجاك كم مرة كنت هتالك طب اسمع كده بقى قول الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام اسمع بقى البر مش بر المخلوق بالمخلوق بر الخالق بالمخلوق ألم يجدك يتيما فآوى الله ده بر هو يا جماعة قال لا مش اليتيم ده ال ال الأب الرجل البر اللي بيبره طب شوف بقى بر الخالق سبحانه وتعالى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى شوف ربنا لما يقول وكفلها زكريا ربنا بيبر مريم هذه الطفلة المسكينة هذه الطفلة التي لا يكفلها أحد كفلها زكريا يؤتكم كفلين من رحمته ربنا هيتكفل بكل مشاكل حياتكم قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم ربنا هيحمل عنك أعباء حياتك البر بيكلمك البر بيعرض عليك بره انت فاهم يعني ايه كنت قاعد مع بعض اخواني وبنتكلم فواحد مننا قال انا اعرف واحد في واحد يعني راجل من اهل البر بيطلع كل يوم صدقة تسعين الف جنيه فكل الاخوة ايه برقوا كده هو الراجل ده اسمه ايه وساكن فين ويقينا يا عم ده لو رحت له في اي يوم تسعين الف جنيه كل يوم يعني لو انا رحت له ممكن يجوزني ولا حاجة فقلت سبحان الله ده ده راجل من اهل البر ده مخلوق ولكن مخلوق بر اذا كان هذا بر المخلوق بالمخلوق فما بالك ببر الخالق يعني الكلام ده يا جماعة ما يخلكش تفكر في الراجل اللي بيطلع صدقة تسعين الف جنيه يخليك قلبك يتعلق ببر الله اذا كان ده بر المخلوق الضعيف الفقير الحقير امال بر الله امال لو ربنا برك امال لو ربنا برك امال يعني الجامعات الخيرية بتعمل ايه بتزوج اليتيمات يعني ربنا من بره ما الجامعات الخيرية اللي هي اللي بيعملوا البر يعني ربنا ممكن يجوزك الجامعات الخيرية بتدي اعانة شهرية يعني ربنا ممكن يديك فلوس ومستمرة كمان ان احنا نعرف يعني ايه الله البر يعني اخت اه يعني واحدة في القاهرة يعني مدير الجمعية الخيرية كبيرة بتقول لي جالي واحد غني قال لي انا عايز اقابل الفقراء واحد واحد فبتقول قعدنا في الاوضه وده بدا يدخل الفقراء واحد واحد فبدا السؤال اللي يساله لكل واحد نفسك في ايه نفسك في ايه يعني مش يقول له مثلا تاخد كام نفسك في ايه يعني تفكيره ازاي يحقق امنية كل فقير يقينا كل فقير عنده حاجة نفسه يعملها والكفالة الشهرية ما بتغطاهاش فبدأ يسأل كل واحد نفسك ايه فواحدة فقيرة تقول له نفسي شوربة لحمة وواحد تاني يقول له نفسي في ثلاجة حد يقول له نفسي في انبوبة بوتاجاز كل واحد بقى فقير على قد على قد طلباته نفسك في ايه ده ده بر مخلوق يا جماعة يعني ربنا لو برك ربنا لو بارك تخيل لما البر يقول لك نفسك في ايه وهو اعلم من قبل ومن بعد سبحانه وتعالى تخيل لما البر يحقق لك رغباتك يا اخوانا ساعات بنسمع قصص عن بر ابن بامه او بر ابن بابوه تطير العقل هو معقولة في انسان بيبر امه وابوه للدرجة دي اذا كان ده بر مخلوق بمخلوق امال بر الخالق بيك لو ربنا برك هيبقى شكله ايه ربنا يعملك ايه لا يمكن يسيبك لا يمكن يتخلى عنك لا يمكن يتولى عنك البر سبحانه وتعالى الدرس بتاع الليلة ما هو الا محاولة ان احنا نفهم اننا غرقى في بحار بر الله سبحانه وتعالى اننا غرقى في بحار بر الله عارفين الست الفقيرة اللي جوزها كان مسجون وابنها مريض وحرارته مولعة ومش عارفة تعمل ايه والباب خبط والدكتور قال لها انا جاي اكشف على ابنك وكشف وهي مش فاهمه في ايه في الاخر بيقول لها الروشته ما في روشته مين ما طلب الفلوس ما طلبتش حد يكتشفوا ان هو كان جاي لابن الجيران اللي مرض عشان الدكتور يجي ويدخل غلط عشان ابنها يتعالج اهو ده البر يا جماعه ان ربنا يغيثك يبقى اول معنى للبر الملاذ الغوث عارفين قصه ذلك الرجل اللي طلع عليه لص يريد قتله في الصحراء فطلب منه انه يسيبه يصلي ركعتين وقال يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد فاغاثه الله بملك من ملائكة السماء الرابعة اهو ده البر يا جماعة عشان كده لو كل واحد مننا بدأ يفتكر ربنا بره قد ايه ربنا اغاثه قد ايه ربنا عمل له ايه هيفهم المعنى الاول وهو او جزء من المعنى الاول وهو الملاذ والغوث طيب المعنى الثاني المعنى الثاني من معاني اسم الله البر وده معنى برضه هناخده من نفس المعنى اللغة يا اخوانا وهو صاحب الاحسان الذي بلا حدود خدوا بالكم احنا هنقول دلوقتي اربع معاني للاحسان بل خمس معاني للاحسان صاحب الاحسان الذي بلا حدود المعنى الثاني صاحب الاحسان البالغ العظيم هو في فرق اه في فرق المعنى الثالث صاحب الاحسان المنهمر المتوالي المعنى الرابع صاحب الاحسان الخالص الكامل المعنى الخامس الذي لا يقطع الاحسان بالعصيان الذي لا يقطع الاحسان بالعصيان عشان كده لما تيجي تقول يا بر يا بر يعني الواحد بيستشعر في قلبه كده لو انا بكلم واحد من رجال البر لو انا بكلم انتوا متخيلين احسان ربنا معنى انك انت لما تشوف بر اهل الدنيا ببعض وبعد كده تتخيل بقى امار بر الله بينا شكله ايه انا قعدت اتخيل كده يا جماعه ماذا لو غاب البر من الدنيا ده ايه يعني تخيل كده مثلا الدعم الحكومي لما اتقال انه هيتشال جزء منه عن التموين الشهري شوف الشعب غضبان قد ايه ليه ده ده بس هيتشال جزء منه عن التموين الشهري ده الدعم الحكومي ده جزء جزء من بر الحكومه بالفقراء جزء فتخيل بقى لو الدعم اتشال عن كل السلع اللي في الدنيا مفيش حاجه اسمها دعم والجمعيات الخيريه اللي هم بتوع البر اتلغت الجمعيات الخيريه من على وجه الارض كلها تخيل بتكفل 20% من الشعب المصري الجمعيات الخيريه وتخيل كل رجال البر والناس بتوع البر ما عادش ولا واحد منهم بيدي اي حاجه للمسكين متخيل ساعتها ممكن يحصل ايه في الدنيا طب اذا كان بر المخلوق لو اتشال يحصل هذه الازمات امال بر الله لو اتشال يحصل ايه امال لو ربنا رفع بره عن عن الخلق يحصل ايه المعنى الثاني الاحسان الذي لا حدود له طب جابوا المعنى ده منين في اللغه قال لك ان كلمه البر اصلا مش اي ارض يتسمى بر طب ازاي قال لك ان البر ده هو الارض التي تمتد بلا حدود يعني اول ما تنزل من على البحر كده تلاقي الارض مدى البصر قال لا يعني معنى كده انك انت لو رسيت بالسفينه على جزيره الجزيره مش اسمها بر ليه لان الجزيره صغيره انما البر الارض الممتده بلا حدود فقال لك كذلك بر الله العطاء الذي بلا حدود العطاء الذي بلا حدود طب يعني ايه العطاء الذي بلا حدود يا اخوانا يعني انت دلوقتي لما بتقول اهدنا الصراط المستقيم وانت شاب غير ملتزم وممكن تكون بتقع في الكبائر والفواحش بتقول اهدنا الصراط المستقيم طب لما دخلت والتزمت بتقول اهدنا الصراط المستقيم طب لما بقيت شيخ او عالم من علماء الامه بتقول اهدنا الصراط المستقيم طب لو نبي بيقول اهدنا الصراط المستقيم طب لاخر يوم في حياتك يعني ايه اهدنا اهدنا اهدنا طب ربنا هداك واستجاب لك في صلاه الظهر وفتح عليك في حفظ القران بتقف في صلاه العصر وتقول اهدنا طب ليه كمان يا رب كمان يعني هو ده بقى الاحسان الذي بلا حدود كمان يا رب يعني اهدنا دي في كل صلاه معناها كمان اللي هي كلمة سيدنا ايوب لما امطرت عليه السماء جراد من ذهب فاخذ يجمع الذهب فربنا قال له اما كنت اغنيتك عن هذا قال ومن يشبع من فضلك يا رب اهي دي كمان يا رب اللي يعرف ان احسان ربنا بلا حدود هيدعي ربنا بلا حدود النبي عليه الصلاه والسلام كان يقف في الصلاه يدعي يركع يدعي يسجد يدعي يقف يقعد في التحيات يدعي يخلص الصلاه يدعي ليه لان ربنا عطاه بلا حدود يبقى انا كمان هطلب مفيش حاجه اسمها يا رب انا عايز كذا خد وكمان يا رب كذا خد وكمان كذا لا بقى ما تبقاش طماع لا ما فيش دي مع ربنا ربنا يا جماعة يفرح كلما طلبت منه سبحانه وتعالى خزائنه لا تنفد عشان كده في الجنة يوم ايه بقى اللي اسمه يوم المزيد يوم الجمعة يعني ايه يوم الجمعة اللي اسمه يوم المزيد يعني كل جمعة نعيم الجنة كله بيتجدد وبيزاد عليه اصناف لم تكن موجودة في الجنة من قبل ولم تخطر على بال اهل الجنة من قبل ولم يتخيلها اهل الجنة من قبل ولم يسمع عنها اهل الجنة من قبل فسمي يوم الجمعة في الجنة كل جمعة في الجنة اسمها يوم المزيد ليه لانه يوم يزاد فيه نعيم الجنة فوق كل تصور وكل تخيل يعني اذا عطاء بلا حدود عطاء بلا حدود يبقى انت في الدنيا عشان كده نرجع بقى للآية اللي احنا قلناها في الاول نقف معاها كده انا كنا من قبل ايه ندعوه ندعوه ده مضارع مستمر يعني ما كناش بنبطل دعاء للنهار طب ندعوه بايه ربنا ما قالش ندعوه بايه ليه كنا بندعوه بكل شيء دنيا ودين واخره ما كناش بنبطل دعاء للنهار وربنا قال ان كنا من قبل ندعوه انه هو ليه هو البر يعني من معاني البر الذي لا يسقط لك دعوة اللي بيبر دعائك والمعنى ده احنا هناخده دلوقتي يا جماعة يبقى اذا انك انت تفهم كمان يا رب دي سياسة المؤمن في معاملته مع ربنا كمان ما بشبعش من فضلك لا في الدين ولا في الدنيا يا رب ما بشبعش من عطائك يا رب ما بشبعش من كرمك يا رب يبقى ذو الاحسان الذي لا حدود له يبقى ده المعنى التالي من معاني البر عشان كده يا جماعة يعني معنى الاحسان في اسم الله البر معنى كبير قوي يبقى لما ترفع ايدك تقول يا بر يعني يا محسن يا رفيق يا ودود يا طيب يا معطي يا وهاب يا كريم يا رب وانت بتقول يا بر انا عايز نخرج الليلة يا اخوانا اهم حاجة اهم من انك انت تحفظ معاني اسم الله البر اهم حاجة انك تخرج عارف لما هترفع ايدك وتقول يا بر قلبك هيحصل فيه ايه انك انت امتى ترفع ايدك وتقول يا بر يا رحيم دي اهم حاجة يبقى المعنى الثالث ذو الاحسان الخالص الكامل يعني ايه هو يا اخوانا الحج المبرور اتسمى مبرور ليه قال لك لان مفيش فيه ولا غلطة لا رفث ولا جدال ولا فسوق امال بر الوالدين اتسمى بر الوالدين ليه قال لك لان ما فيش فيه لا كلمه اوف ولا ولا ضيق ولا تشويحه بايد ولا رزعه باب وراك وانت نازل ولا بصه عين وحشه ولا كلمه تضايقهم قال لك هو ده البر عشان كده ما تسماش طاعه الوالدين اتسمى بر يعني خير خالص قال لك طب الابرار اتسموا الابرار ليه قال لك عكس الفجار طب ايه الفجار دول قال لك من التفجر اللي هو متفجر ناحيه المعصيه فلا يوجد في قلبه ذره خير تمنعه عن الكبائر والفواحش فالابرار العكس الذي ليس في قلبه ذرة شر واحدة فهو منطلق في العمل الصالح ليل نهار ما بيعملش حاجة وحشة يبقى اذا معنى البر اصلا يا جماعة كمال النقاء والخلوص فالبر ذو الاحسان الخالص الكامل يعني بتعبير كده بتعبير صاحب تاج العروس ها خير الدنيا والاخرة اللي يديك كل حاجة اللي انت وانت معاه تفوز بكل حاجة يعني ايه يعني ال- القادر انه يديك كل حاجه طب انا دلوقتي انت بتقول ان البر الاحسان الخالص طب انا مش عايش في احسان خالص ولا حاجه انا عندي مشاكل ومين قالك ان المشاكل دي مش من بر ربنا بيك تخيل لو طفل يتيم ابوه مات والطفل ده جه مره معدي جنب فكهاني ونفسه في فكه فقام مادد ايده يسرق حته فكه جاره شافه فجاره قام واقف معاه وقدبه وبين له ان هو شافه وبدا يتابعه وبدا يهذبه وبدا ياخد باله منه في نجاحه في الدين والدنيا فهذا الطفل كبر وبقى راجل ناجح في حياته الطفل ده لما بقى راجل كل ما هيجي يذكر امامه جاره هيقول ايه لولا هذا الرجل كان ضاع مستقبلي يبقى اذا الراجل ده اللي عمله معاه كان بر بيه ولا ما كانش بر بيه كان بر بيه عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما ابو بكر الصديق طلع كل ماله اول مره ربنا رجع له فلوسه لما ابو بكر طلع ماله كله تاني مره ربنا رجع له فلوسه لما ابو بكر طلع ماله اخر مره ربنا ما رجعلوش فلوسه ليه هو ربنا مش قادر ربنا قادر امال ايه لا اصل ربنا بيطهرك اصل البر بيخليك من الابرار اصل لو كان كل ما تطلع تجيلك الفلوس يبقى ساعتها خلاص بقى ده انت كنت بتطلع عشان يجيلك انما ان ربنا ينقي قلبك يطهر قلبك عشان كده يا اخوانا اقل مشكله في القلب يا جماعه بتعمل مشاكل كبيره يوم القيامه يعني فيما يروى في غزوه موته لما جعفر بن ابي طالب قتل وزيد بن حارثه قتل يروى ان ابن رواحه رضي الله عنه لما جه ياخد الرايه اتردد اتردد لحظه فيروى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه رايت في في سريره زرارا في الجنه يعني في مرتبه اقل من مرتبه زيد بن حارثه وجعفر بن ابي طالب ده تردد لحظه يا جماعه ده تردد لحظه يبقى اذا اقل مشكله في قلبك ممكن تفرق معاك فرق كبير في المقامات العليا بقى لو انت بتنافس يعني زي الاوائل كده انت لو انت طالب مثلا مناشن على جيد جدا انت عندك 10% كاملين انت بتلعب فيهم هتجيب 75% جيد جدا هتجيب 84 و9 من 10% جيد جدا انما انت منشن على انك تطلع من العشرة الاوائل لا ده ده يعني ربع درجة تفرق معاك في الترتيب انك تخرج منه كله يبقى اذا يا اخواني في الله قضية ان البر بيربيك ان البر يربيك ويطهرك لتكون من الابرار في الاخرة المعنى يعني الرابع من اسم الله البر ولكن هنا برضو في معنى عايزين نقف معاه يا جماعه بمناسبه كلمه ان البر بيطهرك دي لان اسم الله البر ده فاصل ما بين المسلمين والنصارى الاسم ده فاصل ما بين الديانه الاسلاميه والديانه النصرانيه ازاي اسم الله البر ده اسم الله البر يا جماعه انتوا عارفين يعني ايه الابرار انتوا عارفين يعني ايه انسان بر عارفين يعني ايه الابرار قال لك الابرار دول الاطهار يعني ايه الاطهار قال لك الذين يلقون الله وليس عليهم خطيئه يعني البر ده الذي من البشر بقى مش الله الذي يلقى الله وليس عليه خطيئه طب ايه القيمه يعني ايه القيمه القيمه ان الجنه ما بيدخلهاش غير الابرار فانت لازم تطهر قبل ان تدخل الجنه فلو الانسان كان عليه ذنوب وامراض قلبيه ربنا يطهرها بمصايب الدنيا طب ما كفتش يطهرها بتشديد الم الموت ما كفتش يطهرها بعذاب القبر ما كفتش يطهرها باهوال القيامه ما كفتش يدخل النار لحد ما يتطهر عشان ما حدش بيدخل الجنه الا الابرار طب اللي من وهو الدنيا صار بلا خطيئه اللي من وهو في الدنيا صار من الابرار عشان كده توفانا مع الابرار صار الابرار ده ده ما يدخلش القبر ده ده يدخل الجنه من قبل ان تقوم القيامه فروح وريحان وجنة نعيم فأول قيمة للأبرار أنهم يلحقون بملك السماء قبل أن تقوم القيامة لأنه من الأبرار هو يدخل القبر يت... هو ليه هو صار من الأبرار بلا خطيئة وبلا شهوة وبلا شبه طب القضية الثانية في الأبرار القضية الثانية في الأبرار إن سبب عقوبات الدنيا كلها المعاصي فلما انسان يمشي على الارض بلا خطيئه بتنهمر عليه وتتوالى عليه عطاءات البر سبحانه وتعالى واحسان البر فبيعيش حياه مليانه عطاءات رهيبه بيعيش في بر الله بقى سبحانه وتعالى عشان كده مقام البر ده اصحاب النبي كانوا هيموتوا عليه عشان كده مقام البر ده كل الاديان هتموت عليه مش بس المسلمين كل الاديان هتموت عليه طيب من اجل هذا بقى شوف الاسلام الفرق بينه وبين النصرانيه في التعامل مع اسم الله البر خدوا بالكم ان النصارى عندهم برضه ان ربنا بار اه بس مش بر به ره لا بر به الف ره الفرق بين بر وبر ايه البر هو الطاهر داخليا طهاره الذات انما البار طهارة الافعال يقول لك فلان بار بامه وابيه عشان كده اسمهم ابرار امال الملائكة لا اسمهم بررة بقى بررة جمع بر لان في طهارة ذاتية فبرضه النصارى ما عرفوش يجيبوا اللفظ قوي ولكن هو عندهم ان ربنا بر برضه ولكن الفرق بين الاسلام والنصرانية ايه ان الاسلام قال لك يعني ايه البر قال لك يعني المطهر المصلح وده معنى اهو خامس او سادس في اسم الله البر يعني اللي يخليك من الابرار اللي يطهرك اللي يجعلك تسير على الارض بلا خطيئة الذي يطهر قلبك ويصلحه من الشهوات والشبهات طيب الاسلام قال لك عشان تتطهر محتاج ايه قال لك ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر ايه من امن بالله يعني جاهد من اجل تحصيل الايمان عشان تبقى من الابرار عشان كده إيه إيه الاثر بتاع سلمان من اصلح جوه نيته من اصلح جوه نيته اصلح الله بره نيته يعني اللي هيصلح نفسه من جوه ربنا هيصلح له حاله من بره يبقى اذا الاسلام قال لك ابذل مجهود عشان تبقى من الابرار ابذل ولكن البر من اتقى ابعد عن المعاصي عشان تبقى من الابرار الاسلام قال لك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون مش هتبقى من الابرار الا الجنه مش بركعتين الجنه مش رخيصه حتى تنفقوا مما تحبون لحد ما تؤثر ما يحب الله على ما تحب انت يبقى اذا حتى تنفقوا ما تحبون مما تحبون معناه ان الجنه مش بركعتين والجنه مش رخيصه الجنه سلعه غاليه سلعه الله غاليه لن تنالوا البر يعني ايه يعني لن تنالوا الجنه لن تنالوا البر يعني ايه يعني لن تنالوا احسان الله المنهمر في الدنيا والاخره لن تنالوا البر يعني ايه يعني لن تنالوا خير الدنيا والاخره لن تنالوا البر يعني ايه يعني لن تنالوا مقام الابرار الاطهار عند الله فربنا بيقول ان الوصول للبر مش سهل محتاج مجاهده ولكن لو جاهدت هتوصل النصارى قال لك ايه النصارى قال لك لا قال لك ربنا بار وبر يعني يعني يقدر يطهر عباده ولكن كل البني ادمين والعياذ بالله في نجاسه ولا يستحقون الا الطرد او الموت البني ادم انسان نجس قذر حقير لا يستحق الا الطرد او الموت ده كلام النصارى طب ليه قال لك بسبب معصيه سيدنا ادم طب وانا مالي قال لك لا مش حاجه اسمها انت مالك كل البني ادمين مجموعه من النجاسات مجتمعه مع بعض مجموعه من الهلكه ولا يستحقون اي شيء بسبب خطيه ادم طب وانا مالي مفيش حاجه اسمها انا مالي طب الحل ايه الحل اعبده والله لو عبدت من هنا للقرن الجاي طب اجيب كل شعب الايمان لو قعدت تجيب كل شعب الايمان ليل نهار الف سنه انت نجس برضه ولا تستحق الا طب اعمل ايه مفيش فايده طب الحل ايه مفيش غير حل واحد ايه هو ان تؤمن بدم المسيح بس ان ربنا اتصلب عشان الخطايا تكفر طب ليه طب لو واحد امن بهذا الامر وفضل يزني ويسرق لا خلاص برضه طاهر قال لا ولو واحد ما امنش بهذا الامر وفضل يعبد ربنا للنهار لا ده نجس يستحق الطرد او الموت ما هذا الكلام ما هذا الكلام العجيب ما هذا الدين العجيب يبقى شوفوا يا اخوانا اسم الله البر ده بيقول لك الاسلام سهل قد ايه الاسلام جميل قد ايه ربنا بر يعني ربنا بيطهرك ربنا بيجعلك من الابرار ربنا نزل العبادات عشان كده ونزل القرآن عشان كده وفتح لك باب الدعاء عشان كده بل قد يبتليك في الدنيا عشان يخليك تمشي على الارض بلا خطيئة وتبقى من الابرار يبقى ده من معاني اسم الله البر المطهر المصلح وهو اسم يفرحك بالاسلام ويفرحك بيسر الاسلام مش بالعند بتاع الاديان الاخرى من معاني اسم الله البر من معاني اسم الله البر الاحسان البالغ صاحب الاحسان البالغ يعني ايه صاحب الاحسان البالغ يعني مش اللي لما يديك يديك اي حاجة لا لا لا لا, لا خالص طب جابوها منين ما هو الوقت اهل الجنة لما شافوا نعيم الجنة المذهل قال لك انه هو البر لما شاف نعيم الجنة الباهر يبقى اذا البر ده هو العطاء البالغ العظيم عشان كده لما ربنا اتكلم عن بر الوالدين قال ايه ها اما يبلغن ايه ها عندك اما يبلغنا ايه عندك يعني معناها في بيتك مش امك وابوك يترموا لوحدهم لما يكبروا في بيتك اما زي ما استحملوك وانت صغير تستحملهم وانت كبير وانت فرحان كمان وانت بتحبهم بصدق كمان اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا كلمة تخرج من لسانك غلط ولا تنهرهما النهر كلمة بس كلمة تأذي نفسيتهم وقل لهما قولا كريما قول خالص من اي شائبة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة اتذل وعيش مكسور تحت رجليهم وقل رب ارحمهما كما رباني صغيرة يبقى البر ده يا اخوانا مش اي حاجة البر ده الاحسان البالغ الاحسان الكبير اللي يديك وانت لا يمكن اسباب الدنيا كانت تديك هذا الامر وانت لا يمكن اسباب الدنيا كانت تحصلك هذا الامر يعني الواحد فاكر سبحان الله اول مرة الواحد حج فيها وكنت داخل درس زي ده كده ولكن في مسجد السلام اول مرة الواحد حج ورايح يعني ممكن يعني ايه يعني انت معكش فلوس تعمل حاجة يعني يا دوبك على قد تكاليف الحياة الاساسية وداخل المسجد كده ولقيت واحد بيجري ساكن قدام مسجد السلام بيجري وداخل معايا فيعني فبيقول لي استنى بس عايز اقول لك حاجه فانا طبعا يعني ايه, إيه يعني ما بحبش قبل الدرس ان حد يكلمني اصلا فيعني فمش عارف اكلمه واحرج منه فبقول له في قال لي انا شفت رؤيه ان انا وانت واقفين على باب الحرم والناس واقفه والعساكر مانعين الدخول وبعد كده اتاذن لنا وانت قمنا داخلين الحرم الكلام ده كان قبل يعني كان ايام الحج بقى والراديو شغال لبيك اللهم لبيك وخلاص بقى فدخلت اصلي السنه وقعدت ابكي حج مين هو يعني يعني انت ممكن يكون اصلا مادياتك ما تكفيش ان انت تركب لحد القاهره مش ان انت تركب لحد السعوديه وكمان حج وكمان تاشيره حج وكمان اقامه في منى ومزدلفه وعرفات وكمان سبحان الله العظيم الدرس خلص ولقيت واحد جاي بيقول لي احد اخواننا يعني واحد يعني كان اول مره اعرفه وقتها قال لي انا معايا ثلاث تاشيرات حج ومش عارف اودهم فين ثلاث تاشيرات ثلاث تاشيرات يعني, يعني فقال لي اوديهم فين تاخدهم انا مش قادر اتخيل اللي كان جاي يزورني يوميا الشيخ امين الانصاري جاي يزورني كده انا جاي من مصر يزورني في الدرس كده واحد اخواننا كده ربنا يحفظه يعني كانت رزقنا احنا الثلاثه بعد بعد حوالي 72 ساعه كنت في السعوديه او بعد حوالي 48 ساعه كنت في السعوديه كيف هذا يا اخوانا اما ربنا يديك وانت ما عندكش اسباب اصلا ربنا قادر انه يبرك ربنا قادر انه يحل كل مشاكلك ربنا لو من عليك ببره لفتح لك كل ابواب بره وكل ابواب رحمته يبقى معنى الاحسان البالغ الاحسان العظيم في معنى تاني الاحسان المتوالي المنهمر يعني يا اخوانا انا ممكن اديك مئة الف جنيه ولكن مرة واحدة ولكن المتوالي ده اللي هو ما بيقفش طب جت منين من بر الوالدين هو الابن لما بيبر امه بيعمل لها حاجة حلوة بس ولا الصبح حاجة وبالليل حاجة وتاني يوم حاجة و... وعلى طول لازم البر يكون في استمرار فالاحسان المتوالي المنهمر لا انسى ابدا واحد كان نصراني واسلم والراجل ده عمل حادثة خطيرة والراجل ده يعني كان مشاكله كتير يعني كان مشاكله مع الناس كتير فالناس رمته في قرية بعيدة عن المنصورة شوية كده في اوضة لوحده الدنيا حر نار عليه محدش بيعبره والصديد تجمع في جسده والراجل ده يعني اول مرة زرته فيها انا فاكر الراجل ده كان بيموت ومرمي رمية يعني صعبة قوي ومراته طبعا واولاده كانوا غير مسلمين فسابوه ورموه والناس كمان تشككت فيه فكل الناس سابته ما كانش معاه فلوس يدفع ايجار المهم الراجل ده كان حاله مرضيه يعني يعني صعبه جدا الراجل ده فعلا مات بعدها يعني يمكن شهور قليله جدا بسبب الصديد اللي كان في جسمه ده والحادثه اللي كان عملها المهم فروحت انا وبعض اخواني جمعنا له فلوس جبنا له مروحه بعض اخواننا جدعان كده قوموا رايحين دخلنا عليه قلنا له دي مروحه ايه هديه ليك انا حد جايب لي مروحه والفلوس دي ليك والادويه اللي انت عايزها ايه ليك واصحابي قاموا حموه ونظفوه الراجل انا فاكر الراجل يا جماعه لا خد وخد وخد وخد انا فاكر انطباع الراجل فجاه لقيته اتفطر في العياط اتفطر في العياط ليه هو قاعد يفكر انا مفيش حد عمل معاه كده قبل كده في الدنيا يعني اخواننا اللي كانوا راحوا له جزاهم الله خيرا يعني كانوا خيرين وكان معاهم فلوس شويه فيعني زي ما تقول عوضوه فقاعدين يقولوا خد المروحه وخد الفلوس وخد الدواء وهنديك كذا وخد الاكل ده وتعالى نقوم نحميك وتعالى ما نقوم ننظف لك المكان اللي انت فيه وشوف انت كنت عايز تعمل مشوار ايه نعمله لك فالراجل انفطر في العقليه لانه وجد بعض الاخوه قاعده تديله احسان وراء احسان وراء احسان فالاحسان المنهمر بيكسر القلب عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايقظوا صاحب الحجرات ماذا انزل الليله من الخزائن كل ليله بينزل عطاءات شكلها ايه عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام قال عن يمين الله سحاء الليل والنهار الخير نازل من يمين ربنا فيضانات ليل نهار بلا توقف سحاء الليل والنهار يبقى لحد دلوقتي قلنا في معاني اسم الله البر الملاذ والغوث من كلمة البر والبحر وقلنا صاحب الإحسان الذي لا حدود له قلنا زي ما البر لا حدود له وقلنا صاحب الإحسان البالغ العظيم وقلنا صاحب الإحسان المتوالي المنهمر وقلنا المصلح المطهر الذي يتجلى على عباده ببره فيجعلهم من الأبرار الأطهار الذين يلقون الله بلا خطيئة وبلا شهوة وبلا شبهة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقول لكم ايه احنا في اول السنة الجديدة هتبدأوها كده من الاول هندخل في اسم الله ذو انتقام وبصوا يعني, يعني فمن اولها كده خلينا ماشيين في اسماء الجمال قبل ان ندخل في اسماء الجلال خلينا ناس طيبين كده يعني ما مش هنصحى من اسماء الجمال والعطاء والود و... انتوا احرار يعني انا كنت ناوي الاسبوع الجاي باذن الله ان نتحدث عن اسم الله القريب ولكن دلوقتي لسه اكتر من نص اسم الله البر يا جماعه فهل يعني انتوا شايفين ان احنا نعيش مع اسم الله البر ونعيش مع معانيه اكتر ونستجلم عليه لان لسه في معاني في غايه الاهميه في اسم الله البر ولسه ما اتكلمناش عن الايه اصلا ان كنا من قبل ان هو البر الرحيم اللي خلى اهل الجنه يعني ينطقوا باسم الله البر من داخل الجنه فانتوا شايفين ان احنا يعني نستأنف من المرة الجاية بإذن الله سبحانه وتعالى اسم الله القريب ولا شايفين ان احنا نتوقف مع اسم الله البر مرة تانية ونكمل من باب الديمقراطية ها ولا ولا نخلص وخلاص ولا نكمل طيب انتوا ناس طيبين والله وغلابه انتوا ناس لقطه طيب بصوا يا اخواني في الله هو يعني المشكله معايا دلوقتي يعني هو في وقت ممكن نتكلم فيه بس المشكله دلوقتي ان في قضايا مهمه محتاجين ان احنا نقف معاها دلوقتي يا جماعه احنا دلوقتي في اول درس في السنه الجديده اول درس في السنه الجديده يعني كويه الترزي للبنطلون اللي المكواجي هيفضل يكوى عليها طول حياته يعني فاحنا دلوقتي محتاجين ان احنا نبدا ال system اللي هنمشي عليه طول السنه باذن الله من الاول بحيث ان ان شاء الله باذن الله المره الجايه لما يبدا بقى الايه يعني بعض الناس اللي اصابهم ما اصاب الناس بعد رمضان فتور ما بعد رمضان لما يبدا الموضوع يكتمل تاني باذن الله يبقى احنا من اولها اسسنا النظام بتاعنا لان السنه دي ان شاء الله يا اخوانا ورانا خطه كبيره وباذن الله نيه الواحد لله ان دايما ما بين العيد الصغير والعيد الكبير بتبقى فتره فطور عند كل الناس فالواحد نيته لله ان الشهرين دول باذن الله نجيب فيهم اخرنا في الجهد باذن الله وخصوصا ان يعني يعني اعظم موسم عباده ثوابه اعلى من العشر اخر من رمضان على قول جمهور العلماء اللي هو 10 ذي الحجه جاي بعد حوالي 45 يوم يبقى اذا عايزين نستيقظ القضيه يا اخوانا الاولى ان يعني في ناس بتخرج من رمضان اول ما بتقع في اول معصيه بعد رمضان بتحبط والشيطان بيجيبها لمس كتاف ويقول لك مفيش فايده يعني احنا فينا ناس قاعده دلوقتي انا عارف ان نفسيته محطمه بسبب المعصيه اللي وقع فيها في العيد او اللي وقع فيها بعد العيد او المعصيه الفلانيه اللي وقع فيها ممكن النهارده قبل ما يجي يا جماعه المعصيه سنه من سنن الله على البشر مش معنى انك وقعت او انت وقعت في معصيه ان انت تتحطم نفسيتك يا اخوانا عايزين نفسيات عاقله عايزين نفسيات مرنه عايزين نفسيات فاهمه يا اخوانا يعني خط الواتس بتاع افتح لي قلبك خط الدين ديليفري اللي هو بتاع افتح لي قلبك ساعات بيجي للواحد مشاكل الواحد بيبقى اتجنن يعني لما يعني كان مين اللي بعت مين اخت بعته يعني كنت النهارده برد على المشكله بتاعتها الصبح آآ آآ يعني بتقول لك انا عايز البس النقاب لابسه خمار وبتحفظ قران وبتحضر دروس وبتطلب علم وناجحه جدا في في في, في دينها ولكن يعني هي مبتلاه باهل محولين حياتها نار جحيم بسبب قضيه لبس النقاب وهي مختبره طب انت دلوقتي عاجزه ان انت تؤدي هذه العباده وتتقربي الى الله بهذه العباده ما تحطميش حياتك بقى قضيه الملتزم اللي بيقفل دماغه على باب معين من ابواب الدين لو فشل في انه يعمله يتحطم نفسيا يا بنتي ما انت هتضيعي كل حاجه كده انا عارف انها عباده عظيمه وعارف انك نفسك تبقي مع امهات المؤمنين في الجنه بس انت كده هتنتكسي اصلا يعني هتحصلي ده ولا هتحصلي ده يا اخوانا عايزين ملتزمين مخهم مرن مش الاخ يجيله فطور اسبوع بعد رمضان انا ضايع أنا يا ابني فطور بعد رمضان ده ظاهره بشريه عاديه يا اخوانا انت لو خارج من الامتحانات بتاعت اخر السنه في الكليه وبقالك شهرين ظهرك مقطوم على الكتاب وجيت اول يوم بعد الامتحانات قلت لك خد الكتاب ده ذاكر هطيت تذاكر شيء طبيعي يا اخوانا انك كنت جايب اخرك في رمضان بعد رمضان يا اخي عندك فطور شوية اسبوع ولا حاجة الاخ يتحطم هو انت عايز نفسك ايه مكنة يعني ما بتقفش يا اخوانا عايزين عقلانية فطور ما بعد رمضان ظاهرة طبيعية اول معصية بعد رمضان ظاهرة طبيعية زائد النقطة التانية بقى ان في اخ العكس بقى يعني في واحد يعني ايه يزعل من فطور يومين وواحد تاني يسيب نفسه لحد ما يبرد خالص بعد رمضان اوعى تسيب نفسك تبرد بعد رمضان طب اعمل ايه حط لنفسك خطوط حمراء اللي بدأ ختمة من اللي قاعدين قدامي يرفع ايده اللي بدأ ختمة من بعد رمضان او مكمل او كمل في الختمة اللي كان ما كملهاش في رمضان يرفع ايده ها بقول لك يرفع ايده الله يا عم اللي بدأ ختمة يرفع ايده هم دول يا اخوانا اللي بدأوا ختمة مننا نص اللي قاعدين هم اللي بدأوا ختمة يعني طب يعني طب ده ينفع يا اخوانا اللي بدأ ص... اللي ما فوتش اثنين وخميس من بعد رمضان يرفع ايده لا ده احنا الوقت بينا اقل من الخمس كمان طب اللي صام الست ايام يرفع ايده طب ها يعني يعني احنا يعني ما انا بقول لك اوعى تسيب نفسك تبرد بعد رمضان طيب احنا من من رمضان لحد دلوقتي حوالي 12 ليله اللي قام ست ليالي يعني نص الليالي اللي بعد رمضان يرفع ايده اللي قام الليل فيهم طيب ماذا نفعل بقى احنا دلوقتي يعني احنا نعمل ايه دلوقتي يا اخوانا عايزين نبدا بلا ده, ده احنا بعد رمضان خد بالك ده دلوقتي بعد رمضان مش في نص السنه انا دلوقتي بعد الشحنه الكبيره يعني المفروض يومين ثلاثه كده نفسيتك ايه تهدى كده الفطور الطبيعي اللي بيحصل وبعد كده تقوم تنطلق تاني بقى وتكمل تاني فلما يبقى ده حل بعد رمضان ينفع يا اخوانا عايزين خطوط حمراء النهارده لما هنقعد في الورش الرجاليه والورش النسائيه تحت باذن الله سبحانه وتعالى عايزين كل قائد ورشه وكل قائده ورشه يتناقش مع المجموعه بتاعته في مساله ال ال في مساله جدول الثبات بتاع بعد رمضان ازاي تكبيرة الاحرام تبقى نقطة في جدول الثبات ازاي ورد القيام يبقى نقطة ولو هتقوم الليل تحدد هتقوم امتى وهتقوم قد ايه بعد العشاء مثلا نص ساعة خلاص يبقى كده اتعرفت ورد القرآن ازاي نحدد كل واحد يحدد لنفسه ورد ورد الدعاء ورد الصيام لازم تخرج بثوابت ما ينفعش ما يبقاش في حياتك خطوط حمراء يبقى اذا يعني دي قضية مهمة جدا طيب احنا عايزين الكلام العملي بقى كلام العمل يا جماعة يعني انا لم اكن اتخيل يوم بدأنا قضية الورش في هذا الدرس ان الورش هتبقى بهذه البركة يعني بفضل ومنة الله انا شفت ثمرة الورش في الاعتكاف اللي كنا معتكفينه في مسجد نور الدين شفت بفضل ومنة الله يا شباب يعني اللهم لك الحمد الواحد كان يعني في غاية السعادة ان دي ثمرة للورش شفت ثمرة الورش في بعض الاعمال اللي احنا عملناها الايام اللي فاتت يعني مثلا حفلة شوي مثلا رحلة عملنا حاجات طبعا اللي قاعد وسطنا في الدرس دلوقتي ومش مشترك في الورش هو ما يعرفش اي حاجة من اللي احنا عملناها صح ولا لا لان هو مش متواصل انا يوم ما بدأنا الورش قلت لكم يا اخوانا الورش هتخلي في تواصل بيني وبينك بره الدرس الورش هتخليني اعرف مستواك اقدر ان نبقى جنب بعض باذن الله واحنا في الطريق الى الله قلت لك ان الورش ده جسر تواصل بينا في الحياة وصحبة هتعبد ربنا معاها وهتطلب علم معاها وهتحفظ قرآن معاها وهتدعو الى الله معاها قلت لكم يا اخوانا الورش ده مشروع يعني انا يعني لم اكن مؤمنا يعني ب ب بقضية هذه الورش مثلما رأيت ثمراتها بفضل ومنة الله في الاعتكاف وبعد رمضان وفي الاعمال اللي احنا عملناها بعد كده لما لقيت بفضل ومنة الله فعلا في ثمرة جميلة بتطلع وفي ناس الواحد بيسعد قلبيا لما بيشوفهم وبيتنبأ لهم ان شاء الله بمستقبل طيب جدا باذن الله في خدمة دين ربنا او في طاعة ربنا يعني يعني كما يفتح الله سبحانه وتعالى عشان كده يا اخوانا عايزين نبدأ الورش السنة دي بكل جدية بكل جدية وعايزين نفهم ان السنة دي في برنامج للورش غير السنة اللي فاتت السنة اللي فاتت كانت عبارة عن اعمال اجتماعية مع بعض حب مع بعض يعني نتقابل مع بعض نجيب حاجة ساعة يعني انما السنة دي الموضوع هيكبر ان شاء الله هنتقابل ونجيب بيتزا يعني بعض اخواننا ان شاء الله ناوي على بيتزايه ها والبعض ان شاء الله ناوي على سندوتشات فول بالبغل والبعض مش بقول لكم الموضوع هيكبر السنه دي ها الموضوع هيكبر جدا السنه دي ان شاء الله واحتمال تشوفوا في الورش ما لا عين رأت ولا اذن سمعت واحتمال ان انتم تشوفوا بر الله بقى علينا في هذه الورش الايمانيه ان شاء الله باذن الله ويعني هتشوفوا حلويات وهتشوفوا حاجات جميله ان شاء الله الورش السنه دي ان شاء الله هيبقى لها منهج هيبقى لها منهج علمي علمي بحيث ان اللي هيقعد في الورشه لو عايز يتعلم في فرصه انه يطلب علم بصوره هاديه جميله الورش من خلالها هنرتبط بمشروع تحفيظ القران تاني المحطات السبعه لحفظ القران فاكرين المشروع ده اللي كان مشترك فيه قبل رمضان يرفع ايده كده مشروع المحطات السبعه معقوله يا اخوانا يعني كل دول ما كانوش مشتركين في المشروع طب اللي جه معانا الافطار اللي احنا عملناه امبارح في مشروع المحطات السبعه يرفع ايده يعني انتوا يعني انتوا يعني انا انا انا مصدوم والله يا اخوان يعني كل دول مش مشتركين في تحفيظ القران معانا امال الناس اللي بتيجي ديت مين امال الناس اللي كانت مقدمه قبل رمضان دول مين انتوا هتخلوا الواحد يراجع نفسه في ال... يعني يروح يدور الناس دي جايه منين بقى ويشوف الناس دي جايه منين يعني ان شاء الله باذن الله يا اخواني من اول النهاردة هترجع الورش الرجالية والنسائية وبالنسبة للورش النسائية في ورشة جديدة يعني زوجاتنا بقى ان شاء الله هيبقوا موجودين فيها بحيث ان يبقى في تنويع كمان في مبدأ الورش والورش النسائية كمان لسه لها تطوير كمان الاسبوع الجاي باذن الله فالورش النسائية هتزيد ورشة الليله ان شاء الله ورشه ام زياد ورشه ام كريم وفي ورشه بقى ام فارس كمان الليله ان شاء الله يعني يعني هتزيد ولسه المره الجايه ان شاء الله كمان هتزيد اكتر باذن الله الورش الرجاليه زي ما هي ولكن من خلال الورش الرجاليه هنبدا نتقابل مع بعض ان شاء الله باذن الله آآ آآ يعني تبقى حياه انا قلت لكم ان الورش دي فكرتها حياه ان الدين ما يبقاش درس ساعه في الاسبوع ان الدين يبقى 168 ساعه في الاسبوع من خلال الورش نتدرب على الدعوه الى الله تتدربوا على الدعوه مع بعض من خلال الورش المره دي ان شاء الله هنزور الملاجئ والمستشفيات هيبقى في اعمال خيريه من خلال الورش باذن الله سبحانه وتعالى هنطلب علم وهنحفظ قرآن من خلال الورش بإذن الله هنروح مقابر وهنروح تدبر من خلال الورش بإذن الله المبدأ اللي احنا قعدنا نأسس فيه سنة كاملة السنة اللي فاتت ان يا اخوانا اقبل قائد الورشة بتاعك اقبل المربي اللي هيجي يقعد معاك اقبل المعلم اللي هيجي معاك عشان تنمو اللي قابله فعلا شفنا الثمرة بتاعته اللي قابل شفنا الثمرة الحقيقية بتاعته اللي قابل ترتيب الدين الحقيقي والنمو التدريجي في الدين ان شاء الله باذن الله ال يعني الورش اسبوع ورا اسبوع هنشوف تطورات فيها وهيبقى ليها برنامج جدي باذن الله وبرضه حاجات اجتماعيه بحيث ان احنا باذن الله سبحانه وتعالى فعلا يا اخواننا عايزين السنه دي بقى نتبنى يعني انا نفسي الدرس ده ان شاء الله باذن الله على اخر السنه يشيل نفسه عارف يعني ايه يشيل نفسه يعني يطلع دعاه يعني نفس الدرس ده يطلع الاخوة والاخوات اللي هيمسكوا دور القرآن في المنصورة والتحفيظات والدعوة والانتشار وسط الشباب واللي هيدوا دروس واللي هيكفلوا اليتامى واللي هيعمل واللي هيشتغلوا في الجماعات الخيرية انا نفسي يا اخوانا كل واحد منكم مشروع كنز مشروع راجل وكل اخت من اخواتنا مشروع بطلة من بطلات الدين انا نفسي بقى الدرس ده يطلع ثمرة للواقع باذن الله سبحانه وتعالى فالسنة دي هيبقى في برنامج مكثف يعلم الله يعلم الله احنا بنبذل مجهود عشانكم قد ايه وانا بقول احنا مش بقول انا لان الدرس ده مش مجهود فرد الدرس ده فريق يعني كل من فيه يتفانى يتفانى عشان كل واحد هنا وكل واحدة هنا فعلا يتربم وفعلا كلنا نوصل لربنا مع بعض يعني يعلم الله احنا بنسهر عشانكم قد ايه بنتعب عشان نمهد لكم هذه الاشياء قد ايه بنفكر لمستقبلك ومستقبلك قد ايه فساعدونا يا جماعة نمد ايدينا لبعض باذن الله سبحانه وتعالى وسواء شفت في الورش حلويات وحاجة ساقعة او ما لقيتش ان شاء الله باذن الله ايه مين ناوي يقعد في الورش النهاردة يرفع ايده يا نهار اخضر مين ناوي يقعد في الورش ايه ده تلتين الناس بس اللي مش رافع ايده ده مش رافع ايده ليه طب نزلوا ايدكم كده الراجل اللي مش ناوي يقعد في الورش النهارده يوريني نفسه ويرفع ايده ده بيرفعوا ايديهم ده ده, ده احنا اتعودنا على بعض قوي يا رجاله لا الموضوع ده مش هينفع يعني طب بصوا بقى ان شاء الله باذن الله ان شاء الله هنتعامل هنعمل لكم يعني قوه خاصه ورا تتعامل مع اللي ناوي يخرج من المسجد او اللي ناويه تخرج من المسجد يعني باذن الله آآ آآ يعني طبعا الورش دي مش حاجه الزاميه ولكن فعلا لمصلحتك في علاقتك بربنا والله هتلاقي جنه الاخوه في الله باذن الله وهتلاقي واقع جميل تتطور في دين ربنا بيه بدل ما تفضل متذبذب واصحابي بيفتنوني والبنت رجعت تكلمني تاني ودخلت على النت لقيت نفسي اتسحبت على موقع و... بدل ما تفضل دي مشاكلك اطلع بقى في صحبه بتمد لك ايديها اطلع بقى اطلع باذن الله يبقى اذا الورش الرجاليه تبدا والورش النسائيه تحت باذن الله سبحانه وتعالى مع زياده الورشه اللي قلنا عليها باذن الله ورشه ام فارس باذن الله اه ورش النت يعني ستستمر كما هي ان شاء الله باذن الله بعد الدرس اه اه يعني هتبقى لسه في الحب والتعارف والتواصل مع بعض لحد برضه ما نطور ال system بتاعها ان شاء الله بالنسبه لتحفيظ المحطات السبعه يا جماعه عملنا افطار امبارح في مسجد البدر مسجد البدر اللي هو عارفين مسجد البدر في سامي الجبل مسجد البدر اللي هو جنب بيتي على طول ده اللي عارف مسجد البدر يرفع ايده كده طب كويس يعني المعظم عارف مسجد البدر كويس جنب مسجد البدر في حاجه اسمها دار البيان عارفينها دار البيان لاخراج معلم القران التحفيظ اتنقل من مسجد الصديق لدار البيان التحفيظ اتنقل ليه اه اه اه اول حاجه دار البيان دار بيشرف عليها اكبر شيوخ القراءات في المنصوره فانت كده هتبقى في فرصه تعليميه اعلى من ضمن الحاجات الأساسية برضو ان في ناس كتير كان الموضوع بالنسبة لهم المسافة بعيدة فعلا يعني كان في يعني ممكن حوالي 200 واحد المسافة بعيدة عليهم او المسافة كبيرة تقريبا يعني تقريبا فاحنا قلنا نجيب يعني مكان يكون اهدى شوية او في وسط البلد شوية بدل ما تدي للتاكسي 7 جنيه تديله 5 جنيه بس خلاص يا اخوانا الحاجة الثالثة عشان التحفيظ يبقى تحت عينينا عشان اللي يتفلت من التحفيظ نعرف تفلت ليه يعني ان شاء الله باذن الله لو انت كنت في التحفيظ وسبته يعني ان شاء الله احتمال تلاقيني جايب عربيه اخدك من البيت اوديك غصب عنك مباحث امن الدعوه ما بنهزرش احنا ما بنهزرش اه اصل يا اخوانا العمل اللي احنا بنعمله ده قائم على تقدير قيمه الرجل انا مقدر قيمتك وكل واحد شغال في الدرس ده مقدر قيمتك لو انت مش مقدر قيمه نفسك احنا هنثبت لك ان انت عندنا اغلى مما تتخيل والله احنا نثبت لك انا احيانا يعني ممكن الف على بيت اخ او بيت بعض الاخوة قبل الفجر عشان انزله قوم الليل ما هو مش رخيص ما هو ده ممكن بكرة يبقى راجل ينصر دين الله في الارض فلو هو مش عارف قيمة نفسه لازم اللي قدامه يعرفه قيمته ولو انت هتستهين في مصلحتك انا مش هستهين في مصلحتك لو انت هتستهتر في مصلحتك انا مش هستهتر في مصلحتك انا بعتبر بعض من كانوا يوجهوني وانا طالب وانا لسه طالب في الكلية انا بعتبر ان انا يعني جوه صدري زعل منهم لا اشكو الا الى الله لان لما كنت انا بتأخر عن بعض ابواب الخير لان الواحد كان ساعات بيمشي بدماغه وهو طالب لما كنت بتأخر هو كان عارف مصلحتي هو ما اكبرنيش ليه هو ما وقفش واصر واجبرني على هذا الباب من ابواب الخير ليه يبقى اذا انا مش هعمل معاك اللي اتعمل معايا وانا طالب وانا طالب بعض من كانوا يوجهوني لما كان يشوفني بعمل حاجة وشاف انها مش صح او ممكن تأخرني او مش هي الاصوى دلوقتي كان يقول لي خلاص على راحتك انت حر انما انا مش هقول لك على راحتك اللي مش هيحفظ قرآن مش هيوصل يا جماعة يا اخوانا حديث النبي عليه الصلاة والسلام لو وضع المصحف في اهاب ثم القي في النار ما احترق القلب اللي مليان بالقرآن يحرمه الله على النار يبقى لو انت عايز تحرم على النار احفظ القرآن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول من حفظ عشر ايات من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال اذا كان اصعب فتنة في تاريخ البشرية وفتنة الدجال حفظ عشر ايات ينجي منها يبقى ايه الفتنة اللي بعد كده حفظ القرآن ما ينجيش منها يبقى انت لازم تفهم ان النبي وهو بيدفن الصحابة في غزوة احد كان بيدفن اتنين اتنين في القبر الواحد كان بيقول لهم ايهما اكثر اخذا للقرآن مين اللي حافظ قرآن اكتر يعني اللي حافظ قرآن اكتر النبي كان بيخليه هم الصلاة النبي كان بيقدمه في القبر يعني يقدم في عالم البرزخ ويوم القيامة يتوج بتاج الوقار قبل ان يتوج الناس في الجنة ويوم القيامة يكسى حلة الكرامة قبل ان يكساها الناس في الجنة ويوم القيامة يقول القرآن يا رب زده يا رب ارضى عنه فيرضى الله عنه من ارض القيامة قبل ان يرضى الله على الناس ويحل عليهم رضوانه في الجنة يعني حافظ القرآن ده كل آية بتحفظها بدرجة في الجنة يبقى اذا دي مصلحتك ما تضيعش مصلحتك ما تضيعش مستقبلك مفيش حد على وجه الارض حافظ الانجيل ولا حافظ التوراة كتاب الوحيد اللي ملايين الاطفال حافظينه على وجه الارض هو القرآن اكتر كتاب محفوظ في الصدور على وجه الارض هو القرآن ده ده مفخرة بتاعتنا مفخرة العلماء قالوا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب قال لك ده الذي لم يحفظ شيء من القرآن قال لك ده خرابة هيخرج منه عمار لدين الله ازاي وهو خرابة عشان كده يا اخواني ان شاء الله باذن الله حفظ القرآن ده حاجة اساسية النهاردة ان شاء الله باذن الله الاستمارات موجودة يا باشمهندس استمارات المحطات السبعة موجودة ان شاء الله باذن الله التحفيظ زي ما بقول لكم اتنقل عشان يعني ايه بتيسير ربنا عشان يبقى تحت عينيا وتحت عينين الفريق الاداري للدرس وللتحفيظ عشان التحفيظ يبقى تحت عينينا اتنقل لدار البيان اللي هي تحت بيتي على طول اللي هي جنب مسجد البدر مباشره باذن الله بحيث ان يبقى في تواصل مستمر عملنا المره اللي في امبارح افطار بداية للتحفيظ وان شاء الله باذن الله لسه في رحلة هتتعمل بقى للتحفيظ باذن الله ان شاء الله في خلال ايام برضه وهيبقى في اعمال ايمانية مصاحبة للتحفيظ بحيث ان التحفيظ يبقى مؤسسة تربوية مش تحفيظ قرآن بس التحفيظ محدش له حجة فيه المحفظ قاعد من الساعة واحدة الظهر للعشاء يعني انت فاضي الظهر تعالى فاضي العصر تعالى ست ايام في الاسبوع بهذا المنظر يعني القضية يا اخوانا في غاية الترتيب بفضل ومنة الله التحفيظ هيبدأ من اول بكرة السبت ان شاء الله هيبدأ الشغل فيه في دار البيان ان شاء الله باذن الله باشمهندس احمد سلطان هنا من الاداره اهوت بتاعه التحفيظ الاستمارات موجوده ها هيمر واحد على الورش عشان اللي معاه اللي عايز استماره ياخدها اللي خد استماره وقدم وعايز يقدم تاني يكتب اسمه بس واحنا عندنا الملف بتاعه وانما اللي لسه هيقدم لاول مره يكتب بياناته اللي هيمشي ومش هيقعد في الورش وعايز يجي التحفيظ برضه باذن الله سبحانه وتعالى الاستمارات هتبقى موجوده قبل ما يخرج من المسجد ياخد استماره ويملاها باذن الله سبحانه وتعالى خلاص يا اخوانا مين عايز يحفظ قران يرفع ايده بقول لكم ايه انتوا كده هتطمعوني فيكم كل دول هيجوا المحطات السبعه ده احنا كده ان شاء الله باذن الله هناكل بقلاوه يوم القيامه ان شاء الله باذن الله خلاص ربنا يبارك فيكم وربنا يحفظكم يعني هو ده الحاجات اللي قطعت الدرس عند الاذان عشانها وهنكمل المره الجايه ان شاء الله اسم الله البر وبر الله سبحانه وتعالى ونعيش مع بحار بر الله اللي احنا غارقين فيها باذن الله ونكمل المعاني الرائعه لاسم الله البر ونعيش مع بر الله ومع ثمار معرفه الله ومع عضيه الاسماء الحسنى العظيمه باذن الله اتكلمنا عن الورش ما تنسوهاش اتكلمنا عن تحفيظ المحطات السبعه اتكلمنا عن الورش النسائيه والتحفيظ النسائي ان شاء الله في الورش النسائيه بقى يبدا اخواتنا يشكلوا على التحفيظ النسائي من النهارده اه ورش النت زي ما هي ربنا يبارك فيكم ويحفظكم وربنا يجوزكم ان شاء الله جميعا باذن الله يعني نسال الله ان يزوجكم ان يزوجكم من الحور الطين فان لم يعني فان قدر عليكم ارزقكم من الحور الطين فنسال الله ان يوسع ارزاقكم من الحور العين ونسال الله ان يرزق اخواتنا يعني تحت ان شاء الله باذن الله كل خير يا رب واللي مش متجوزه يجوزها واللي اتجوزت وما خلفتش ربنا يرزقها الذريه واللي اتجوزت وخلفت ربنا يهدي لها جوزها ويربي لها عيالها وهنا هنيا لك فعل الخير والثواب ونرفع ايدينا وندعي ربنا قبل ان نفترق ان شاء الله اللهم يا بر يا رحيم اللهم يا بر يا رحيم اللهم يا من غمرت ببرك خلقك يا رب العالمين اللهم يا من غمرتنا ببرك وكرمك وجودك يا بر يا رحيم اللهم نجنا من عذاب السموم يا بر يا رحيم قنا عذاب السموم يا بر يا رحيم فقراء إليك يا ربنا مساكين بين يديك يا ربنا أحوج ما نكون إليك يا ربنا يا رب يا بر يا بر يا بر اللهم إنا في فضلك طامعون أملنا الوحيد ويا ركننا الشديد يا خير الرازقين يا خير المنزلين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا رب العرش العظيم اللهم إنا نسألك في بداية هذا العام أن تفتح علينا فتحا مبينا يا رب اللهم افتح علينا هذا العام في العلم والفهم والإيمان اللهم افتح علينا هذا العام في العلم والفهم والإيمان اللهم استعملنا هذا العام لنصرة دينك في الأرض اللهم ألف بين قلوبنا اللهم وحد صفنا اللهم اجمع كلمتنا على ما يرضيك عنا اللهم احفظنا اللهم احفظنا اللهم إنا ما اجتمعنا إلا ابتغاء مرضاتك اللهم إنا ما اجتمعنا إلا ابتغاء رضاك وهداك اللهم احفظنا اللهم احفظ ركبنا اللهم أتمم علينا نعمتك يا رب العالمين يا بر يا رحيم تولى أمرنا يا بر يا رحيم افتح علينا وانصرنا واهدنا وسددنا يا رب اللهم اكرمنا ولا تهنا اللهم اعطنا ولا تحرمنا اللهم اثرنا ولا تؤثر علينا يا رب اللهم انك تعلم اننا نتمنى ان ننال شرف القيام بين يديك اللهم شرفنا جميعا بالقيام بين يديك اللهم شرفنا بالصيام يا رب اللهم ادم علينا نعمة الصيام والقيام ونعمة جلسات الضحى ونعمة تكبيرة الإحرام وتلبية النداء فور سماعه اهد قلوبنا يا رب من علينا بما مننت به على عبادك الصالحين املأ قلوبنا بما ملأت به قلوب السابقين المقربين يا رب يا أملنا الوحيد يا رب اهدنا ويسر الهدى إلينا يا رب برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين إن شاء الله يا إخواني المصاحف المصاحف ان شاء الله دعيه تتوزع من خلال الورش عشان بس ما ناخدش وقت ان شاء الله يعني كل قائد ورشه هياخد مصحفين كده ان شاء الله ويديهم بالثمن بقى لله هيختم ختمه ان شاء الله وجزاكم الله خير سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وكتيب الدعاء ده طبعا كنز من الكنوز يعني ربنا ينفعنا بيه يا رب ان شاء الله